بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كنا نتكلم بالأمس في ميسات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوة وهذه الأمة وذكرنا أن الفضائل التي حرم بها سبحانه هذه الأمة هي معدودة ضمن معاني خيريتها والبركات والكرامات التي حدثت لأولياء هذه الأمة وصالحيها ما حدثت إلا ببركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ووقفنا عند قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على هذه الأمة قالوا صاروا أعلم أهل الأرض وأديانهم وأعدالهم وأفضلهم حتى أن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا ما كان الذين صاحبوا المسيح أفضل من هؤلاء كما كونه يعني أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فسائر العشر المبشرة بالجنة بل أبو بكر هو أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين وأن صاحب الأنبياء مثله رضوان الله عليه فالصحابة الكرام أفضل من الحواريين أفضل من الحواريين يقول هذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم يعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين وهو صلى الله عليه وسلم مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس والأموال مات ولم يخلف درهما وانظر ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه معاه طبعا كثيرة وعديدة كان بمقدوره أن يتكلم عنها ولكن هو انتبه معاني معينة يفرق بها وإلا فممكن لسان يخرج بدعوة يخرج بدعوة غرض من وراء هذه الدعوة ومن ممكن تكون الدعوة لحيازة الأموال لحيازة منصب وده مثلا وسلطان ما هو ده شأن أرباب الدنيا شأن أرباب الكلمة ليها ثمن زي ما بيقولوا الكلمة ليها ثمن عايز يتحصل على الأجر العاجل النبي صلى الله عليه وسلم انظر رغم محبة الدنيا له رغم طاعة الخلق له وظهور أمره وظهور أمر من عجيب الأمر أن مات ولم يخلف درهما ولم يخلف درهما ولا دينارا ولا شادا ولا بعيرا إلا بغلته وسلاحه ودرع مرهون عند يهودي ودرع مرهون عند يهودي تعالى الله هات البشر هات البشر يعني أبسط الخلق تجد كل عرس حرص على جمع الدرهم والدينار وان يكون له حظ ده حتى الامثال خربانه يقول لك اللي بيملك قرش يساوي قرش طب طب واللي ما بيملكش القرش ما يساويش شيء مشكله مشكلة موازين خريبة وده شأن البشر ما تنحرفوا عن منهج الله تبارك وتعالى لذلك كنت مثل في شأن الفرعون ما هو لما يعلو في الأرض بغير الحق يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي مشكلة مشكلة وانت متى امتلكت مصر كنت على حق ده الأنهار هتجري من فوق رأسك جزاء وفاقا وهيموت يوم يموت وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ولما تنظر في قصة صاحب الجنتين ما هذا شأن البشر كما ذكرنا الموازين عندهم دنيوية إنسان يكون عنده وسام عنده مال عنده جاه يكون له شأن لا أبدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال حاتم الأصم رأيت الناس يعودون إلى التجارات وإلى الحرف والصنائع والأنساب ونظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده وحكى لنا ربنا قصة صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا كان سبب ال- ال- التكبر والغرور كثرة الأموال كثرة الأولاد وأخوه المؤمن كان عارف من الأموال ومن الأولاد هل التقديم والتأخير يكون إن ده عنده شوية فلوس يبقى أفضل من اللي ما عندوش ها بس ما توقد هكذا ما الدنيا لوضعاتها ربنا يعطيها من يحب ومن لا يحب أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين يبين ابن تيمية رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يموت يوم يموت انظر لم يترك لا دينار ولا درع إلا البغلة والسلاح والدرع المرهون عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير ابتاعها منه على أهله والباقي يصرف في مصالح المسلمين قال فحكم لأنه لا يورث
الله بالإضافة إلى ذلك ال- النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث انظر ولذلك لما أتت ابنته فاطمة رضوان الله عليها بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه تطلب ميراثها آه، من أب- في أبيها من أبي بكر الصديق ذكر لها الحديث ذكر لا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث بمعنى أن ما ترك إنما هو لبيت المال لعموم المسلمين لعموم المسلمين فحكم بأنه لا يورث ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك وهو في كل وقت يظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه ويخبرهم بما كان وما يكون وما أخبار كثيرة كهذه التي مررنا عليها في مستقبل الزمان وهيحدث كذا والمؤتمرات اللي بتحدث كل يوم كل يوم اعجاز كذا اعجاز كذا اعجاز كذا يقول ويخبرهم بما كان وما يكون ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء يقول حتى أكمل الله دينه الذي بعثه به وجاءت شريعته أجمل شريعة أجمل أجمل شريعة لم يبق معروف تعرف المع- العقول أنه معروف إلا أمر به حتى أي معروف ممكن تتعرف عليه عقول البشر لو احتج النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولا نهى عن شيء فقيل ليته لم ينهى عنه هات أي شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدبرت وتأملت لقلت والله هات أي مسألة ليه نهي عن السرقة ليه نهى عن عقوق الوالدين عن شرب الخمر عن الزنا عن كذا عن كذا عن كذا هات أي مسألة هات أي مسألة وتأمل النهي فيها تقول سبحان الله والله ما ده لابد من إن, إن هذه الأشياء هنا لينا عن أكل الميتة لينا عن كذا هات أي مسألة تختارها أنت يقول ولا نهى عن شيء فقيل ليته لم ينهى عنه وحل لهم الطيبات لم يحرم منها شيئا كما حرم في شريعة غيره في شرائع السابقة للتعليم للطيبات انظر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها شيئا كما حرم في شريعة غيره هذا بالنسبة للطيبات وحرم الخبائث لم يحل منها شيئا كما استحل غيره كما استحل تجد دول بيشربوا خمرة ولا خمر كذا مشاكل مشاكل وحرم الخبائث لم يحل منها شيئا كما استحل غيره وجمع محاسن ما عليه الأمم فلا يظهر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه على أكمل وجه ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا صلوات الله وسلامه عليه والمسألة هذه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أسأل أشبه بمسائل لايقة بين الإسلام وبين النصرانية وبين اليهودية انظر بمعنى انت لما تنظر في اوجه الموازنه والتقدير والتاخير تجد التقديم والتاخير لابد ان يتم على اساس من الشرع والدين فابن تيميه بيذكر دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات مجمله مختصره مختصره ليس الغرض هو الإسهاب والتفصيل في كل مسألة على حدة يدا أبدا دي كلمات جامعة بيذكرها ولذلك أنا لو أنت هذه الكلمات تحت عنوان بين اليهودية والنصرانية والإسلام هذا هو العنوان الذي دون تحت هذا هذا الكلام يقول وأخبر بأشياء ليست في الكتب ليست في الكتب وليس في الكتب إيجاب لعدل وقضاء بفضل ومد إلى الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وربما هو أحسن منه هو أحسن منه يقول وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر له فضلها ورجحانها كل عبادة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول ظهر له فضل هذه العبادات التي شرعها ورجحانها وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع وأمته على أكمل الأمم في كل فضل تعال تعال حتى ما هو تعال هات أي مسألة اختار أنت أي مسألة نتكلم عنها على دي حتى في التفصيلات مثلا مسألة الذبح مسألة الذبح ذبح الحيوانات في التزكية نقول بمحدد في مرحلة ايه نفري الدم نفري الأوداد وننهي الدم حد بعض يعترض يقول لك طب سليم لا ده احنا ده احنا نصعقك صعق كهربي نخنقنا قال لك ده الحوس عليك هتخنق انت هي دي الشفقة هي دي الرحمة وبعد كده هتاكلها ازاي وبعد كده كمان دي انت عايز تاكلها مش واخد بالك فالبعض يعتبر مثل نصاعك البهيمه او ان انت تخنقها زي ما بيفعل احيانا النصارى ان ده ان دي الرحمه والشفقه ازاي تبقى رحمه وشفقه انت لما تخنقها على النحو ده دي شفقه في البهيمه ابدا هذا بتعذيب أشد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتزكية قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته أيما أهون ما تعالى حتى أقول لك في أي شيء إن أنت تبقى السكين حامية زي ما بيقولوا بحيث ان ما يشعرش الا بالوخز ده ولا ان انت عارفينك تخطب فيه ده انت خنقته لما تطلع روحه دي مسألة المسألة الثانية المسألة بقول لك أي مسألة أنا والله ما يحضرني مثال بعينه تعالى المسألة الثانية إن أنت لما خنقت البهيمة دي فرخة ولا ولا غير فرخة ده الدم يا أخويا موجود فيها والدم ده زي ما بنقول الدكاتره وغير الدكاتره وسط جيد لنمو البكتيريا هتاكلها انت ازاي بعد كده؟ مشكله مش هو الا خلى كتير من بلدان اوروبا تعدل عن صعق البهيمه او الخنق ده ما شفت فرنسا فرنسا كانت المحلات جنب بعضها ده محل بيبيع لحمه المسلمين بيشتروا منه مذبوح التانية بجواره على طول شفت انا مش مش حد حكالي كان الكلام ده في باريس لقيت عارضين الذبايح سليمة الرقبة سليمة الرقبة ما فيهاش خدش ما فيهاش وده له زباين وده له زباين طب انت النهارده لما لما هتخنق البهيمة دي لما مش هتذبحها ولا هتنهي الدم الموجود فيها الدم اللي موجود فيها ده ده بقى وسط جيد لنمو البكتيريا لنمو ولذلك وجدوا ان التعفن بيسرع وتخيل انت سيبها بقى يوم دي او سيبها ساعات بلاش يوم على طول تلاقيها اتعفنت ضربت هو ليه بتبقى منفوشه كده؟ منفوشه عشان الدم فيه التنميه تلاقيها بيقول لك مظبوطه مظبوطه لانها س- س- الدم خرج منها خرج منها انظر فالدم ده وسط جيد لنمو البكت عايزه تشوف اكل الخنزير نهينا عن اكل الخنزير نهينا عن اكل الميته ده الميتة ده الميتة عبارة عن تقول كتلة سميات كتلة سميات ما يصح أكلها ده مضرة دي مفسدة انظر حرمت عليكم الميتة والدم والدم ده وسط جيد لنمو البكتيريا هذا أي مسألة الخنزير وتقرا عن الدودة الشريطية وما الشريطية ومش هتنتهي و- وخنزير حاجة أكله على النجاسات غذاءه على النجاسات فهات اي مسألة بقول لك ده فضلا عن ان ال- يقول لك الخنزير ده بغض النظر عن الدودة ديت الموجودة اللي اللي ما تنتهيش وتدخل و- و- ومهلاكة يقول لك بيعاني من ألم المفاصل نسبة البولينة في لحم الخنزير عالية جدا نسبة البولينة ولذلك الخنازير بتعاني من ألم المفاصل بتعاني من ألم المفاصل الحاصل إن ما من مسألة ما من تشريع ما من عبادة تعالى والله السجود اللي احنا بنسجده أنا بقول لك الواحد لما كان مثلا في فترة المرض الواحد كان بيغمط الناس انت ما تعرفش الخالق اللي ما بتصليش دي عايشة ازاي والله دي دي مش بشر ازاي عايشين ده تستحيل تكون حياة الانسان ما يسجد كده دي رحمة واسعة حتى الأبحاث العصرية والكنا مش محتاجينها يقول لك في شحنة كهرومغناطيسية في الدماغ بتتسرب للأرض سبحان الله انت بتعمل زي الارض اللي بيقولوا عليه شحنه كهرومغناطيسيه بت- تعالى ده النهارده ابحاث في كل شيء ال- ال- لما تقوم بالليل في ابحاث امريكانيه بس طبعا مش بيتكلموا على الصلاة لا بيتكلموا ان انت لما تقوم بالليل وتقوم آه، تغسل الاطراف وقال لك ان انت تعمل حركات وكأن زي الركوع والسجود ان ده يخلي الانسان لما يصبح طيب النفس نشيط النفس وان ده كناحية صحية وإن كان طبعا أبحاثهم كلها في الناحية الصحية لا والله أنت بتسلم وجهك لله أردت الحكمة ربط الحكمة هتجد إن في المسألة حكمة بإذن الله تعالى فيها مصلحة في العاجل والآجل ما من حكم تشريعي إلا وهو لمصلحة البلاد والعباد يقول ابن تيمية وكذلك ما ذكرنا مثلا حد الخمر ده الخمر ده امريكا حاولت تحرم الخمر ما استطاعتش قوانين وسجن المئات وطبع ملايين الاولاد واصرف ملايين الفلوس وهمك هامك ما استطاعوش الانتقام بالنسبه للمسلمين كان يكفي فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا زي ما روى انس كانت الكوز دار على راس ابي طلحه وابي مكانه وابي عبيده وسهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل يقول اذ سمعنا ان الخمر قد حرمت فما دخل علينا داخل وما خرج منا خارج حتى كان منا من اغتسل ومنا من توضا واصبنا من طيب ام سليم وقلنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا يقول آه، آه، وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر له فضل ورجحانها وكذلك في حدود والأحكام وسائر الشرائع وأمته على أكمل الأمم في كل فضيلة في كل فضيلة ما شاء كلام راسخ كلام موازنة موازنة يقول وإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم ظهر فضل علمهم وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم أدين من غيرهم انظر في كل شيء انت هتراه لما تنظر موافقة حتى تعالى تعالى حتى ال- مسألة الفلوس وغير الفلوس معتقد شيوعية ورأسمالية وهنا دون وهناك شيوعية حاجة على فطر الخلق والعباد منع التملك ليه ده المال صديق الروح انت واخد بالك وتجد الطائفة الثانية إباحة للتملك بأي وسيلة حتى ولو بالربا تحكم الغني في الفقير عندنا زكاة مال يتملك كيف مش حتى لو تملك المليارات مفيش حاجة في شريطة ان هو ياخد مال من حله ويضعه في حقه ويضعه مفيش حاجة ابدا مش هنعمل مزارع جماعية لا ابدا هتتملك تملك بالحق وبالعدل بالحق وبالعدل وأدي حق المال في هذا يعني في الحق حق الله تبارك وتعالى في هذا المال اللي انت تحصلت عليه حق معلوم للسائل والمحروم نوع من المواساة فما فيش تطلع مش حقد مش غل مش حسد لا ابدا ليه الفقير والله الفقير ما الغني هو اللي بيديله فالغني بيعتب على الفقير ونواحي ايمانيه جمعت هذا وذاك تجد هذا تشريع رب العالمين فوسطيه وسطيه بين غلو ال- ال- اليهود وجفو النصارى انظر اليهود هيقولوا ان المسيح ده ولد زنا والنصارى هيرفعوا له مصالح الالوهيه لا والله لا هو ولد زنا ولا ان هو اله مع الله آه ده عبد رسول العدل والاعتدال الوسطية لم تقصنا نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه ولا احنا اللي اعتبرناه اله وابن الاله وثالث ثلاثة لا ده عبد رسول شأنه كشأن سائر الأنبياء والمرسلين وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب بل خلق آدم أبلغ من خلق عيسى صلوات الله وسلامه عليه يقول وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوبا مما يحكى قصة حذافة السهمي رضوان أثر الروم ملك الروم وكأن حذافة كان له شأن وذكر وخبر استخدمه ملك الروم استخدمه ملك الروم لما أسر عرض عليه نصف ملكه وأن يزوجه إحدى بناته لأن هو كفر بالله تبارك وتعالى وتابع ملك الروم فرفض حلافة السهم وده شأن أرباب الدنيا أنت مش عايز نص ملك ملك الروم واتجوز بنته لا ما عايزوش تديله القروش اللعاب يسير اللعاب ده شأن أرباب الدنيا ترغيب وترهيب تعرفين شغل الجواسيس وغير الجواسيس و... شغل ترغيب وترهيب تديله القرشين يجي كذا هتهدده بكذا هتلاقيه ان هو برضه يعني البعض بيفرع معاه الترغيب والبعض بيفرع معاه الترهيب المسلم السعدية كلها ما تصلح معه ما تصلح مع تشوف سير الخلق حذافة السهمي يعرض عليه ملك الروم نصف ملكه وأن يزوجه إحدى فيرفض فيأتي ملك الروم بإح- آه، بواحد من أسر المسلمين يقول لك وضعوا في زيت مغلي فإذا عظامه تلوح كل ده وحذافة السهم واقف بيشاهد تماثيل جهنمية فبكى حذافة السهمي وكأن ملك الروم طمع فيه طمع فيه فسألوا عن سبب بكائه قال ولو وددت أن لي مئة نفس خرجت نفسا نفسا في ذات الله انظر مش بيبكيه ان هو نفسه ضعفت ان بعدين هيعملوا فيا زي ما عملوا في, ال- في الاسير المسلم لا ابدا ابدا ده بيتمنى ان كل مئة نفس تخرج بهذه الكيفية في ذات المسلمين لهم شأن لهم شأن وللخلق شأن لما تقرأ انت في قصة آه، خبيب بن علي رضوان الله عليه ولما قبض عليه وكان في مهمة من مهمات الدعوة آه، آه، آه، وأرادوا قتله سأله المهلة حتى يصلي لله ركعتين الله فمسك الموت وعايز تصلي ايوه الله انظر فلما صلى اطال الصلاه ثم قال والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة مخافة القتل لأطلتها أكثر لأطلتها أكثر أخذوه علقوه على الخشب فنظر وقال اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو ولا أرى وجه أحد يخرج رسولك مني السلام فقرأوا مني السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وسط الصحابة أخذته إغفاء قال هذا جبريل أتاني يقرئني من قبيب السلام ورد عليه السلام أخذوا الموجونة للسيوف والرماح رضوان الله عليه فدعا عليه وقال اللهم فأحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد فما كان منهم الرجل إلا طرح نفسه على الأرض كانوا يعتقدون أن الإنسان لو دعي عليه فرمى نفسه على الأرض ما تصيبوش التعب ما تصيبوش ومنهم من فرق من من؟ من عبيد الأعزل إلا من سلاح الإيمان ثم يعني وهو على وشك الموت أنشد هذه الأبيات ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي فذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع لا لطم خد ولا شق جيب ولا انهيار ولا صوت اكتئاب ولا ان هو كان نفسه يشوف زوجته ويشوف اولاده كل ده كما ذكرنا فليس دون الله منتهى ليس دون الله وانت لو ذهبنا نستطرد طبعا الحكايات تطول والكلمات كلمات مجملة وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله ظهر أن أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوب كان خالد بن الوليد بيلقى قادة الروم يسمعوا المجيء يفروا من المعركة يفرون من المعركة يعني مرة استعصى عليه حصن قال والله لو كنت في السماء لأوصلنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا انظر أو لأنزلكم إلينا تقول والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا شأن الأمة ما تتمسكت بدين الله نترك شرع ربنا نعود إلى وراء وراء مش معاناة مفيش مجاملات ابدا ما تقدم من تقدم الا بطاعه الله وما تاخر من تاخر الا بمعصيه الله تبارك وتعالى يقول واذا قيس سخاؤهم وبرهم وسماحه انفسهم بغيرهم ظهر انهم اسخى واكرم من غيرهم ابو بكر صفى تجارتها في يوم واحد وتصدق بها اعتق سبعه كلهم يعذب بالله ولما قيل ما اعتق بلالا الى اليد لبلال عدة نزل قوله سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى لما تنظر يعني عمر في يوم من الأيام قال اليوم أسبق أبا بكر سبقته يوما فأتى بنصف ماله أتى في نصف فوجد أبا بكر أتى بمالي كله أتى بمالي كله فقال والله لا أسبقك ما طبعا فضل الله بيؤتيه من يشاء وإذا قيس سخاءهم امتلأت القلوب إيمانا فجدت النفوس جادت النفوس وتحركت الأعضاء والجوارح تبعا لذلك يقول وهذه الفضائل بينالوها أي أيوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طريقة قال ازاي كانت الفضائل وجدت ازاي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له صلوات الله وسلامه عليه بينالوها ومنه تعلموها ومنه كلمات نورانية كلمات شيخ الاسلام ليه هو يطلق عليه اسم شيخ الاسلام والرسوخ والمتانه في دين الله يقول ومنه تعلموها وهو الذي امرهم بها وهو الذي امرهم بها لم يكونوا قبل متبعين لكتاب جاء هو بتكميله لا كما جاء المسيح بتكميل شريعه التوراه وزي ما ذكرنا النصارى ما عندهمش شريعة مستقلة مفيش ولذلك من الخطأ والخلط ان يطلب رأي النصارى ايه رأيكم في القضية الفلانية ما عندهمش رأي يا اخويا دول ما عندهمش رأي دول يقبلوا اي شريعة لان ما عندهمش شريعة الاصل هو العهد القديم الاصل التوراة والانجيل بعض الاحكام بعض الاخلاقيات المكملة للتوراة المكملة للتوراة يقول لم يكونوا قبل متبعين لكتاب جاء هو بتكميله كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الزبور وبعضها من النبوات وبعضها من المسيح وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعد كالحواريين انظر ومن بعد الحواريين انظر هذه الفضائل وجدت في النصر مأخوذة من أين؟ منابع كثيرة ومتعددة بالنسبة للأمة تعلمت فضائلها من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء ما خدوش من اللي قبله أو شيء من هنا أو شيء من لا الكتاب والسنة كده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض قال وقد استعانوا بكلام الفلاسفة ده بالنسبة للنصارى بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا لما غيروا دين المسيح أدخلوا في دين المسيح أمورا من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح زي ما حدث زمن قسطنطين زي ما حدث زمن قسطنطين دخل قسطنطين بوثنيته وفرض الوثنية وتسربت الوثنية للنصارى انظر واختلطت بدين المسيح يقول خلطوا حتى لما غيروا دين المسيح أدخلوا في دين المسيح أمورا من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا قبل يقرؤون كتابا بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته ما هو مين اللي أمرنا إن إحنا نؤمن بالكتب السابقة هو كان اكتشاف عندنا آه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرنا إن إحنا نؤمن بالكتب السابقة قبل التغيير والتحريف والتبديل بنؤمن بجد أمة عدل أمة وسطية وإلا فاليهود هيكفروا بما عليه النصارى والنصارى هيكفروا بما عليه اليهود مش كده مش كده وطرفي نقيب في كل شيء اليهودي هيصيب ثوب النجاسة هيقيده بالمقاريض النصراني مش ح... مش هيبالي بالنجاسة يستعين جدا يستعين ليه؟ انظر طرفي نقيب في كل شيء في كل 180 درجة هذه الأمة هي أمة العدل الأمة الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يقول وهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء إلا أمرنا بكده كانش اكتشاف واختراع أو شيء استحسناه أبدا هو اللي أمر بالإيمان بجميع الأنبياء والله دعوة حق يعني الحياة تستحيل انها تكون حياة بدون اسلام وبدون دين يقول وهو الذي امرهم ان يؤمنوا بجميع الانبياء ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله ونهاهم عن ان يفرقوا بين احد من الرسل فقال تعالى في الكتاب الذي جاء به قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يقول شيخ الإسلام وأمته صلى الله عليه وسلم لا يستحلون أن يوجدوا شيئا من الدين غير ما جاء به نحن نبتدع نألف نخترع المربوط كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالأمة لا تستحل الإتيان بشيء من الدين غير ما جاء به ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله دين محفوظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولذلك كان كل خليفة يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع ولست بمبتدع يقول لكن ما قصه عليه من أخبار الأنبياء وأممهم اعتبروا به وما حددهم أهل الكتاب موافقا لما عندهم صدقوه والله ممكن أخبار اللي هو بيطلع عليه اسم الإسرائيليات وردت في الكتاب الأول إذا كانت موافقة لما عندنا قبلناه قبلناه وما لم يعلم صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه طالما ما احناش عارفين هل ديت ممكن تكون موافقة ولا لا بنمسك عنه وما عرفوا بأنه باطل كذبوا بالضبط عندنا هو الكتاب والسنة قال ومن أدخل في الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس واليونان أو غيرهم كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع لو دخل كلام الفلاسفة كل ده يرد على صاحبه كائنا من كان وحيعد من صنع ذلك من أهل الإلحاد والاتباع قال وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق وعليه جماعة المسلمين وعامتهم ومن خرج عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة وهو مذهب أهل السنة والجماعة الظاهرين إلى قيام الساعة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو خللهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم على ذلك الحاصل ان ده مختصر مفيد جامع ومانع يتكلم به شيخ الاسلام ابن تيميه وعسى نستكمل الحديث غدا باذن الله تعالى. السائل يسال يقول رايت في المنام اني متوضئ وذهبت إلى المسجد لكي أصلي ودخلت المسجد ورأيت رجلا يصلي على كرسي وعندما شرعت في الصلاة رأيت كسيسا في المسجد فانصرفت سريعا من المسجد عندما شاهدت الكسيس على كل حال منامات والرؤى ليست من أدلة استنباط الأحكام هي البعض قد يعتمد المنامات والكشوفات والفتوحات ولكن بالنسبة لأهل السنة والجماعة بيعتمدون الكتاب والسنة فقط لذلك اتفق العلماء عند أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان يعمل بهذه الرؤية المنامية مداره على ثبوت الرؤية بالعين البصري صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته كل الإنسان بيتوضأ وبيدخل المسجد عمل صالح في حد ذاته كل انه يجد بدع ومخالفات ويفر منها بتطلب الصلاة يخالف من يستنى بالسنة هذا هو الأولى هذا هو الأولى ولكن لا تترك الجماعة لأجل بدعة الإمام ترك الجماعة من أجل بدعة الإمام بدعة بدعة وبنصلي خلف المستور الحال لو كانت البدعة بدعة مكفرة هذا هو الذي نمتنع من الصلاة آه، خلفه وكان على بدعة مكفرة معنى بيعتقد ان مثل مقبول بيضر وينفع لا هذا لا يصح اعتقاده هذا اعتقاد غير صحيح فالقياس على من بصق في القبلة وعزله النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام والحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فالقيام شرط في صحة الصلاة إلا من عذر سنة أم معزوم مريض يصلي على الكرسي مش حرج إيش وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن كما ذكرنا لكن وجدت المخالفات ونحن ذلك وطلب الإنسان السلامة والعافية وصلى الجماعة خلف من يستنى بالسنن فهذا تحقيق للأولى وللأفضل وهذا من تمام محبته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبع أحيانا الكلمات بيكون لها واقع في ال في ال يعني في الحياة وليها معنى وتفسير في الشرع يعني العلماء التعبير والتأويل بيفسروا النص- النصراني بالنصر